السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زلنا مع الجنة وما زلنا على ضفاف الأنهار نتكلم اليوم عن تمايل الأغصان الشجر في طريق السعيد مد البصر منه ما هو ممتد الظلال والأغصان ومنه ما هو ملتف الأوراق والأفنان هي دي بقى الأشجار الباسقة على ضفاف الأنهار يا سلام مدهامة قاتمة شديد الاخضرار من شدة الري من شدة الإيه؟ الماء الذي يعني يدخل في هذه الساعة ولهذا في اجتماع بديع جدا بين اللونين دول الأخضر البهيج والذهب الخالص الاثنين دول حاجة يجتمعوا مع بعض ازاي في الجنة الأخضر البهيج اللي بيكسو الأوراق ويكلل الأرجاء بتدرجات بديعة كده كل الناس سبحان الله تحب اللون الأخضر بتدرجاته بقى والذهب الخالص الذي يكسو ساق الشجر وأغصان الشجر فسبحان الله ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب ساقها من ذهب شوف لو عندك ساق من ذهب ساق شجرة ومن شجار بقى الجنة ديت شوف بقى ده يفك زنقة كم مواطن وكم واحد عاوز يتزوج وكم واحد عاوز شبكة الله أكبر على امتداد الطريق تبدأ بقى تتهادى الأفنان المحملة بأجمل الأوراق وتتدلى الثمار بأبهى الألوان والأحجام سبحان الله مناظر بتاخد العقل تأخذ بالألباب دي أشجار عنب ودي أشجار رمان ودي ثمار تتدلى لكل طالب لها وطبعا مختلفة عن عنب الدنيا ورمان الدنيا أشجار السدر والموز أشجار التفاح الله أكبر ولا النخل بقى نخل مش زي نخل الدنيا أمال النخل ده إيه؟ لا لا لا نخل مختلف تماما نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر الله أكبر يا سلام على الجمال يا جماعة الأول نسيت أقول لكم هو مين اللي غرسها؟ شجر الجنة ده والحدائق والأعناب مين اللي غرسها؟ إن للمتقين مفاز حدائق وأعنابا شوف الله سبحانه وتعالى يقول إن الله أحاط حائط الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة ثم شقق فيها الأنهار وغرسا وغرسا وغرسا هو الذي غرس غرس فيها الأشجار الله جل جلاله الجميل الله المحسن الله الكبير الله العلي الله الأعلى هو الذي غرس هذه الأشجار بديع السماوات والأرض هو الذي غرس لهذه الأشجار نور السماوات والأرض هو الذي غرس هذه الأشجار يا سلام ذوات أفنان مليئة بالأغصان أغصان الأشجار وأغصان غاية النضارة والخضرة مدهامتان تحس وانت بتقول المد ده مد يعني كأنك شايف الشجرة وطالع معاها سبحان الله أي خضروان من الري من الشرب بتاعها سبحان الله فشوف بقى يا جماعة الواحد ما الذي يناله وهنيئا لكل من آمن بالنبي يقول النبي طوبى لمن رآني وآمن بي اللي يؤمن بي ويرى النبي يا بختهم وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني الله أكبر قال رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها تخرج من أكمامها شجرة في الجنة لحضرتك اللي أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد النبي طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني عشان كده طول ما أنت بتدرس سيرة النبي وبتقرأ عن السراج المنير كل يوم وأنت بتقرأ عنه قول له يا رب أنا بجدد الإيمان بيه وبزود الإيمان بيه بالنبي لأن هو وعدني إن يكون ليا شجرة في الجنة ولو ليك شجر في الجنة يبقى إن شاء الله تخش الشجرة دي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة شجرة غرسها الله بيده بس كده لا امسك قلبك عشان تسمع اللي جاي ونفخ فيها من روحه انت كده قلبك لازم يرقص طربا شجرة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه بالحلي والحلل وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة الكلام ده صحيح؟ لا الكلام كده أنا بقضيه معاكم كده الجمعة كده بعد لو الواحد بيبقى مرهق بالليل فبيجي بقى يألف عليكم شوية تأليفات هذا الحديث يا جماعة قوى سنده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة فسبحان الله تتخيل ان في شجره يسير الراكب في ظلها 100 سنه 100 سنه الله اكبر من قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله ووحيه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات عرفتوا بقى يا جماعه الناس بتضيع ايه وعشان ايه ايه اللي انت بتاخده عم تضيع الكلام ده وهل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا التفاصيل ديت بكل الدقة دي عشان ده عشان إيه يعني؟ عشان نبقى معلوماتنا عن الجنة المعلومات السطحية اه الجنة ديت يعني جنينة بص أنت شفت حديقة الأسرة اللي عندنا عندنا حديقة الأسرة اه هي حاجة زيها كده بس على نظافة بقى هو ده الجنة يعني وفيها شوية كده إيه بنات حور عين كده بيخدمونا عارف ال... يعني شويه كده من الجماعه اللي بيطلعوا في التلفزيون كده شكلهم حاجه زي كده وشويه بقى اولاد كده المهم عارف العيال المقلبظه دي والعيال اللي ما شاء الله خدودها حلوه دي هم دول بقى الولدان وكده هي دي الجنه هي دي الجنه اللي في التصور بتاعك نسال الله العفو والعافيه جنه ده احنا نيجي نتكلم دلوقتي في النخيل بتاع الجنه فيها فاكهة ونخل النخل ده عامل ازاي؟ قول لنا يا ابن عباس بيقول لنا نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر الجذع من زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر الله الله الله اللي هو أصول العسل اللي هو الجريد يعني الأصل بتاعه والعظم بتاعه وسعفها كسوة لأهل الجنة اللي بتاع الأخضر ده اللي بيدنه يشوك فيك دلوقتي ده سبحان الله ده كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم الثمر بتاعها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد الله أكبر ليس فيها عجب إيه الجمال ده يا جماعة الله أكبر في بساتين عنب في كل حاجة النخل ده بقى في ناس ممن هيكرموا بالنخل ده ابو الدحداح رضي الله عنه ابو الدحداح ده في رجل قال يا رسول الله ان لفلان النخله وانما اقيم حائطي بها يعني في واحد اتخانق هو او حصل بينهم خلاف بينه وبين جاره في الارض ده عنده ارض ده عنده ارض فتنازعوا على نخله ده يقول في ارضي وده يقول في ارضي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سيبها له فهو يعني ما حبش كده قال له يا رسول الله وقيل ان ده كان من ايه من الانصار اليتامى يعني فالنبي أراد أن يحفزه شوف يا جماعة طريقة تحفيز النبي صلى الله عليه وسلم هيحفزه بإيه هو عارف أن الصحابة مرتبطين دايما بإيه بالآخرة فقال له أعطها إياه بنخلة في الجنة اديها له وأنا أدعو الله أن يعطيك نخلة في الجنة مكانها فسبحان الله أحيانا عما الصدر بيغلق في الخناقات ما الإنسان مش بيبقى مركز قوي وعايش فأبى سبحان الله وده طبيعي بقى يا جماعة طبيعة في النفس البشرية ممكن أحيانا وأنت في عز الخناقة يبقى سبحان الله كنز بيتقلك وأنت مش مركز خالص المهم في واحد من الصحابة قاعد بيدور على الجنة راجل تاجر بس تاجر صح عارف الجماعة اللي بيشمموا دلوقتي بيقول لك الدولار هيحصل فيه كذا فالحق سقع شوية مش عارف فين وحاول مش عارف تعمل ايه واحسن حاجة دلوقتي هات السبائك والجنيهات الذهب دي ناس تجارة بيستقرأوا المستقبل كويس لكن تعالوا نشوف التجار بتوع الآخرة تجار الآخرة تجار الآخرة اللي مش عاوزين رمضان يعدي إلا لما يكون طلع بصدقات وقرارات تجار الآخرة اللي مش عاوزين رمضان ينتهي إلا لما يطلعوا يكسروا الدنيا بمشاريع يعقدوا النوايا عليها قال إيه بقى أبو الدحداح قاعد قال إيه راح للراجل قال له بعني نخلتك بحائطي أنا عندي حائط في نخل انتوا عارفين ان النخل ده بترول العرب النخل بترول العرب فهو كان عنده ما يقرب من 600 نخلة 600 نخلة قال له بقول لك ايه تديني نخلتك وتاخد كل البستان بتاعي فالراجل طبعا العرض اصلا ما فيهوش تفكير اصلا الراجل دماغه هتطير رغم ان كان ممكن يقول له خد لك 50 نخلة هو مش عارف يا جماعه هو قدامه دلوقتي عرض اصل هو ابو الدحداح بيفهمها بيحسبها صح ما انا لو ليا نخله في الجنه يبقى كده ضمنت ليا املاك جوه يبقى يقينا هروح لها وخلاص المره دي بقى مش مساله انا دعيته يا ترى ربنا استجاب ولا لا ده النبي هيديني الصك دلوقتي هو في عرض دلوقتي معروض فالراجل راح قايل لي قال لا انا اول حاجه انا اخلص المشهد فخلص الاول مع الراجل ما, ما, ما يفكرش يعني اداله عرض ما يخلوش يفكر سبحان الله فايه اللي حصل زي اعرف بعض المساجد في واحد يعني احسن لواحد فيها بمبلغ ضخم جدا فحد بيقول له يعني كتير قوي كده يعني قال لي انا مش عاوزه يفكر ويحسبها تاني وبتاع لا على طول يسيب الناس تصلي بقى وينطلق فشوف في ناس بيبدا يغريك ان ما خلاكش تفكر سبحان الله هذا الرجل اشترى منه أبو الدحداح النخلة ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد أعطيتها أنا اديتها لك يا رسول الله اديها له فقال النبي كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة يقولها كتير يعني يا بخته ده انت هيلك نخلة في الجنة وهنيئا ليك ابو الدحداح يروح رايح لمراته يا ام الدحداح طلعي الدحداح بقى والدحدوح وكل اللي الدلع اللي احنا ممكن ندلع دحدحنا اطلعي اخرجي اخرجي من الحائط اطلعي يلا من البستان فاني قد بعته بنخله في الجنه وحسبي الله ونعم الوكيل فيك واقسم بالله رايح اقول للنبي وانت دايما كده ودايما انت كده وابنك هيطلع لك وانت بتجرأه علينا وليه مش استشرتني وبعدين ايه اللي فيها طب ما كنا لمينا النخل الرطب وكنا ما كانتش هتبقى زوجة ابو الدحداح هو كل واحد بياخد شبهه خد اللي شبهك اللي يسندك في رسالتك ويطلع ولادك يتبنوا فكرتك اللي ممكن انت قصرت فيها اتجوز واحدة تعينك على اللي كنت نفسك كنت تحققه في علاقتك بالله أو نفسك كنت تحققيه في علاقتك بالله فإيه اللي حصل؟ فقالت ربح البيع ربح البيع ده بيع رابح سبحان الله اللي بيدور على الزوجات دي لو هو زي الدحداح ابو الدحداح هيلاقي ام الدحداح فما تدورش على ام الدحداح وانت مالكش علاقه بابو الدحداح خلينا في النخل الله يكرمك سبحان الله من الشجر أشجار الجنة على نوعين نوع لا نعرفه البتة وآخر نعرفه بالاسم كالنخيل والأعناب التين الزيتون الرمان جمع الله بينهما فيهما فاكهة ونخل ورمان طب الفاكهة ديت إيه ما أنت ما تعرفهاش إحنا هنقول لك حاجات أنت حاجات أنت عارفها لكن في بقى في فواكه أنت لا تدركها عقلك مش هيدركها خلاص في ناس كده سبحان الله يعني في فواكه اصلا في الدنيا اما واحد يقولها التاني يقول لك ايه اللي تقول ايه يعني ايه ده ده فاكهه ايه فاكهه ديت انت شفتوها قبل كده طب لو في الجنه بقى هقول لك ايه ما في فواكه يا جماعه مختلفه تماما فسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الجنه ذكر اجمل ذكر الفاكهه قال فيها فيهما فاكهه ده حاجه معينه ممكن ما تكونش معروفه وبعدين فصل في نوعين ظاهرين واحدة مشهورة عند أهل المدينة فاكهتهم وهي النخل واحدة مشهور معروفة عند أهل الطائف وهي الرمان سبحان الله فذكر لهم الاثنين دول الله أكبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم طبعا ثمار الجنة ليست كثمار الدنيا بعيدة المنال لا متدلية قريبة من أهلها أينما كانوا تلاقيهم وجنى الجنتين دان اتكلمنا في الموضوع ده سبحان الله في آيات كده في القرآن استغربها يعني آيات تبكيك وتفرحك في نفس الوقت في آيات في القرآن وانت بتقرأها تستحضر أضحك وأبكى تضحك وتبكي بين الآيتين فاصلة بس زي آيات صوت الحق اقرأها تبكي وبعدين وانت بتقرأ في جنة عالية عالية قطوفها دانية تتبسط وتضحك علو الجنة ودنو الجنة الثمرة عالية قوي وفي الآخر خالص الثمار ايه نازلة قوي سبحان الله فالقطوف لا تكون دانية إلا إذا كانت الأغصان محملة بالثمار عم يبقى الغصن مليان ثمار مذللة سهلة الايه المنال بما يوافق حال السعيد جعلنا الله وإياكم وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون عارف الطفل اللي بيبقى مامته مزعقاه لا مزعقاه وبتاع وبعدين مره واحده تروح حاطه اللعب والاكل تقول له ايه بتاع فتلاقيه كده بيبتسم والدموع لسه بتكمل معاه وانت في الواقعه بتكون بتقرا في بدايه الواقعه بتبكي من ايه من الزلزال اللي حصلت لك في الاول دي إذا وقعت الواقعة وأنت كده تلاقي وفاكهة مما يتخيرون تروح تضحك تضحك والدموع ما زالت في عينك لأنك ترى بقلبك أنك تختار من هذه الفاكهة سبحان الله أشجار الجنة في كل مكان في السهول تلاقي على ضفاف الأنهار تلاقي تخش الحدائق تلاقي غابات كثيفة تلاقي إيه سبحان الله وبقى فاكهة الجنة بقى ما فيهاش نوى اه رمان بيبهدل بقك وبعدين مش عارف النوى بتاع التمر ومش عارف لا وبقى في ناس اصلا بتتعب تاكل وتطلع انا عاوز اخد واخلص سبحان الله عشان كده في ناس يروحوا يشتروا الايه لما يجي يشتروا المكسرات ما ياخدهاش بالغلاف بتاعه عشان يتعبني يقول لك لا احنا عاوزين ايه سبحان الله الله اكبر الجنه فيها عنب اه طبعا فيها عنب والنبي صلى الله عليه وسلم شاف عنبة لدرجة بيحكيها الواحد فالراجل بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي له فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان الراجل ده أعرابي فالنبي هيبسطها له تبسيطة فعلا تحس إن أنت في مجلس بعد الفجر بتتكلم على الجنة الراجل في النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي بيقول له إيه يا رسول الله لما ذكر النبي الجنة قال فيها فاكهة الجنة فيها فاكهة قال نعم وفيها شجرة تدعى طوبة قال له أي شجر أرضنا تشبهه يعني الشبه يعني انت مثلا هو في رمان طب ادينا كده وصف الرمان المعروف طيب شجر طوبة دي أقرب حاجة ليها إيه؟ بس مجرد الهيئة السم فقالت تشبه بيقول له أي شجرة تشبهه قالت ليست تشبه شيئا من شجر أرضك ثم قال النبي أتيت الشام أنت رحت الشام قبل كده فقال له لا قال تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها يعني بقرب لك المسافة بس وإلا يعني بس الفكرة يعني قال ما عظم أصلها طب هي عاملة إزاي قال النبي لو ارتحلت لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما يعني إيه الكلام ده بيقول له طب يا رسول الله المسافة قد إيه قال له لو أنت عندك النهاردة دابة بتاعتك مشيت دناتها تمشي من الإبل يعني عندك إبل لقيتها تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي لغاية ما عجزت وماتت مش هتوصل قال له طب يا رسول الله الجنة فيها عنب شفتوا يا جماعة انتوا واخدين بالكم ان الصحابة بيعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه ايه هي فيها عنب الله أكبر حاجة فخمة جدا الواحد لو ظل يعني يشكر الله سبحانه وتعالى على وصف الجنة بس ما استطاع إن هو يعني يوفي الشكر ده بس مجرد بس إنك إيه تذكر الشكر تشكر الله سبحانه وتعالى وأنت في الصلاة كده ده إنك تشكره يا رب أنا شكرا يا رب على نعمة النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الجنة آه شكرا والله العظيم دي محتاجة شكر من من المعاني الشكر الخفي اللي ممكن ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها من ليه من النعيم ده ليه لان ده سبحان الله قد ايه بيريحك وقد ايه بيهديك فالراجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فيها عنب قال نعم قال فما عظم العنقود منها العنقود منها يا رسول الله العنقود ده قد ايه قال مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يقع ولا ينسني ولا يفتر عارف الغراب وهو بيطير كده شهر كامل انتوا واخدين بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيديله امثله عامله ازاي؟ امثله الواحد من الاعراب عايش في البدو فبيشوف الغراب بيشوف الجزعه من الابل فبيشوف الحاجات دي فالنبي بيديله ايه؟ امثله يفهمها سبحان الله فالراجل بقى بيقول له ايه؟ طيب يا رسول الله بالنسبه للحبه حبه العنب هو سال على النقود سال على قطف العنب بيسال على الحبه بقى كمان صلى الله عليه وسلم هذا مربي هذا خير مربي شوف يحتوي أسئلة الأعرابي لدرجة الراجل قاعد مال يفصل يفصل والنبي صلى الله عليه وسلم يفصل بحب فبيقول له يا رسول الله طب ما عظم الحبة منه إيه الأخبار قال هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيمة شفت أبوك قبل كده هو بيذبح تيس عظيم والله مثل جميل قوي فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقرب له الصورة بطريقة في غاية الجمال بيقول له هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيما قال نعم قال فسلخ إهابه فأعطاه أمك يعني بعد ما خلص والدنيا كلها كده ادى لوالدتك وقال لها عشان تجهز الدنيا قال نعم قال أدبغي هذا ثم أفري لنا منه ذنوبا نروي به ماشيتنا قال نعم بقول له والدك قبل كده لما خد الايه الايهاب ده الجلد ده والدتك جهزت الجلد ده واستعملتوه بعد كده عشان تروي بيه زي الايه الدلو زي الجردل يعني كده وعملتوا منه جردل هم كانوا يعملوا الدلو من ايه؟ من الحاجات دي سبحان الله كانوا بيعملوه فهو بيوصف له النبي صلى الله عليه وسلم لما كنت يا رسول تقول له قد الدلو اللي عندكم لا هجيبها له من الاول عشان يعيش الحجم قال نعم قال فانها تلك الحب بيقول له ايه ايوه بيقول له هدي بقى هي قدها قال الراجل بيقول له فان تلك الحبه تشبعني واهل بيتي قال النبي وعامه عشيرتك ده مش وانت بس كمان ده العيله كلها ده العيله كلها تاكل منها وتنبسط ايه ده بقى ان شاء الله يا جماعه في الجنه في شجره شجر السدر واحد اعرابي برضه الأعراب واضح إن هم كانوا منشغلين بالجنة راحوا يقولوا يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية يا سلام شوفوا المتدبر الراجل بيقرأ وبيتدبر يقول يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية لا أعلم في الدنيا شجرة أكثر شوكا منها ربنا ذكر شجرة مليانة شوك ودي في الجنة احنا هندخل الجنة ونتشوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما هي قال السدرة فإن لها شوكا مؤذية فقال النبي أوليس يقول سدر مخضوض يا سيدي ما قال مخضوض خضض الله شوكه يعني شال الشوك بتاعه منزوع فجعل مكان كل شوكة ثمرة يعني كل شوكة اتحولت لثمرة لأن شوك الدنيا برضه اتحول لمتعة كل بلاء اتحول لمتعة حتى الشوك الحسي في الشجر هيتقلب فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمر منها على 72 لونا طعام ما فيه ما فيه لون يشبه الآخر شوفوا يا جماعة فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لونه لون الآخر يا سلام كل طعام تخيل كل شوكة يبدلها الله ثمرة وفيها 72 نوع من الثمار وكل ثمرة لا تشبه الأخرى تعال بقى ندخل على سدرة المنتهى دي شجرة رآها النبي يوم الإيه؟ يوم المعراج أصلها في السماء السادسة وأعلاها في السماء السابعة الله أكبر الله أكبر أصلها في الستة وأعلاها في السبعة الساق بتاعها من ذهب إنها سدرة المنتهى حيث إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يحبط بها من فوقها فيقبض منها الورق بتاعها قد ودن الفيل أذان الفيلة الثمار بتاعها مثل قلال هجر يعني تقريبا الثمرة بتاخد حوالي 100 كيلو ثمرة دي الجنة الراكب يسير في ظل الأغصان 100 سنة يخرج من السقام بتاعها أربعة أنهار رآها النبي لما رفع في المعراج ودي اللي ربنا بيقول إذ يغشى السدرة ما يغشى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى لما وصل النبي سدرة المنتهى ركزوا عشان الكلام ده يوم جمعة في يوم في روقان يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وغشي السدرة من أمر الله ما غشيها تحولت لياقوت وحاجة تانية خالص الدنيا اتقلبت انتهيت إلى السدرة يقول النبي فإذا نبقها مثل الجرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة شوف بقى اللي جاي ده فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا او زمردا او نحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه اتقلبت اتقلبت غشيها ايه بقى فراش من ذهب يا جماعه فراش من ذهب كما جاء في صحيح مسلم يعني غطتها فراشات من ذهب فما يستطيع احد ان يصفها من حسنها درجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذهب بي إلى السدرة أي جبريل فلما غشيها من أمر الله ما غشي ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله خلق ما من أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها الكلمة دي حاول تركز فيها كده تخيلوا لو انتوا شفتوا حاجة كلكم ما تعرفوش توصفوها من جمالها كل الخلق ملائكة جن إنس أي حد مش عارف يوصفها من الجمال يقول النبي فيها فراش الذهب ومكانها بقى حساس جدا أنس يقول حتى جاء النبي سدرة المنتهى ودنا للجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه في الوقت ده والجمال ده شرف الله النبي بما إنك يا محمد قد عرج بك إلى هنا وارتفعت إكراما لك وللأمة نريد أن نرفعهم فخذ هذا المعراج معك خذ ده معراج الأمة بقى عشان يصعدوا هم مرخين وهي الصلاة عرفت اللي ما بتصليش انت مضيع ايه المكان ده الكلام فيه كان عن الصلاة يعني كأن الصلاة, الصلاة دي هي سدة المنتهى بتاعتك هتجيبك هنا هتجيبك في الجمال ده سبحان الله الجنة فيها بساتين آه فيها عنب آه حدائق وأعنابا يقول النبي إني أريت الجنة فتناولت عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا الله الله والثمار زي ما قلنا إن هي إيه دانية إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال شاءوا لسه في كلام كتير عن الأشجار منظر الظلال عامل إزاي اللي هو من يعني من الحاجات البهيجة في الجنة وتغريد العصافير والتفات الأغصان وجريان الماء الرقراق الحاجات ديت نفسنا نعلق عليها بس المشكلة إن الوقت خلاص يعني الوقت عدى ورمضان بيعدي وما عادش باقي تقريبا في السلسلة إلا لقاء أو اتنين نسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير طيب الله أوقاتي وأوقاتكم ورزقني الله وإياكم الفردوس الأعلى وصلى الله لي ولكم حسن العمل حسن الاتباع حسن الخلق